أحباء المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالتواجد في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا عمر شرفتنا اهلا بيكم
زي ما تعودنا برنامجنا في حوار بناء حوار صادق ودلائل وبراهين دلائل ثابتة وبراهين لا يمكن إنكارها بالعقل آه، اتكلمنا في حلقات سابقة عن الظروف المؤثرة على حياة محمد ظروف شخصية وقبلية وسياسية داخلية فيا ريت سابونا توضح لنا في الع- بقية الحلقة ديت النهاردة ايه تاني من الظروف اللي أثرت على حياة محمد وتوضح لنا أكتر ايه هي الظروف الداخلية ديت عشان كان في قصر وقت المرة اللي فاتت شكرا جزيلا هو طبعا انا كنت بقصد بالداخليه اللي هي مكه و- والجزيره يعني والحقيقه ان اهم شيء شغل بال المفكرين من رجال مكه في ذاك الحين هو تحقيق الحلم والتطلع لانشاء دوله موحده في الحجاز والجزيرة العربية كلها ويبقى مركزها مكة آه، الكلام ده واضح قوي في كلام الدكتور أحمد الشريف كتاب مكة والمدينة صفحة 239 إلى 245 كان العرب يحسون بأن عدم وجود دولة تجمعهم أمر فيه ذل وعار يعني الموضوع خطير طبعا ما لهمش دولة طبعا آه، وشجعهم على كده وجود ممالك عربية حوالين آه، الحجاز
ممالك ممالك عربية حوالين الحجاز آه، ز- ممالك زي ايه ادينا أمثلة لو سمحت كتير يعني الحقيقة كان مش أقل من ثمان ممالك عربية حوالين الحجاز الحجاز بس اللي ما كانش فيها فمثلا عندك مملكة الحيرة اوكي وكان الملك بتاعها نعمان نعمان ابن المنذر نعمان ابن المنذر نعم ودي كانت على الحدود مع العراق نعم.
آه، اللي هي دولة الفرس أيوة.
ومقابل ليها مملكة الغساسنة على الحدود مع الشام نعم على الحدود مع الشام ودولة الروم وكان من أهم ملوكها الحارث ابن حبلة وكان في مملكة سبأ
ماشي قرب نجران في جنوب الجزيرة وكان في مملكة معن أو المعينيين ماشي في في اليمن وكان في مملكة قطبان في الركن الجنوبي من الجزيرة العربية وكان في مملكة حضرموت برضه في الركن الجنوبي من المملكة العربية الجنوب نعم.
وفي مملكة مشهورة كلنا نسمع عنها اسمها مملكة حمير العربية باليمن في جنوب الجزيرة العربية نعم.
ثم آه، المملكة التامنة ديت كانت قريبة قوي قوي أو في الحجاز بس ما دامتش مم.
اسمها مملكة كندة وكندة مشهورة قوي قوي لما أقول لك مين كان ملك أو سيد كندة في ذاك الحين ايوه شخصية شهيرة جدا جدا في الشعر ال- الجاهلي أيوة.
امرؤ القيس اها عظيم اه امرؤ القيس كان والكلام ده طبعا موجود في دائرة المعارف الإسلامية جزء 24 وجزء 14 أنا معاه يعني أنا مش عايز أضيع وقت في الحاجات ديت جزء 14 حب يقرأ جزء 14 صفحة 4430 وأيضا جزء 24 صفحة 7621 وكذلك كتاب آم، آه، العرب في العصور القديمة للدكتور آه، لطفي عبد الوهاب صفحة 353 يعني دي كلها مراجع ممكن اللي يحب يتأكد منها فكان في ممالك عربية حوالين الحجاز اللي قالها بالموقف قوي طب احنا ما ما بقاش عندنا ليه عملاقين مش زي البلاد دي عظيم فعلا.
واخد بالك من الشعور شعور جماعي طبعا آه، شعور نقدر نسميه شعور بالقومية العربية في ذاك الزمان اه
بيشجع عليه وجود هذه الممالك طيب آه، فهمنا الكلام ده كله عايز اعرف بقى من قدسك آه، علاقة الممالك ديت والموضوع اللي احنا بنتكلم فيه وتأثيراتها على محمد ايه أي. هو طبعا ال- ال- الارتباط هتلاقيه وثيق قوي ليه؟ احنا اتكلمنا من قصي اوكي في مكه وده جد الخامس للرسول نعم وبعدين آه، هاشم وبعدين عبد المطلب نعم وهو الجد المباشر للرسول للرسول نعم وكل دول كانوا مشغولون مشغولين بهذا الفكر يعني الدول العربية حواليهم الممالك حواليهم وهم يعني أقل منهم لا في شعور عايزين يعملوا كده نعم.
وكان حلم عبد المطلب وأنا ش- أشرت إليه في جلسات سابقة مع بعض هنا آه، بيقول آه، لما أشار إلى أبناء وأحفاده قدام أهل قريش نعم قال لهم إن أراد الله أن ينشئ دولة خلق لها أمثال هؤلاء يعني هم دول اللي هيعملوا الدولة م.
فكان المشغولية بالدولة مشغولية كبيرة قوي عند ناس كتير بهذا الأمر منطقة الحجاز لوحدها فيما إذا استثنينا آه، كندة آه، ما كانش فيها مملكة زي ما قال السيد القمني وأنا بحب أقرأ ديت للسيد القمني الحقيقة في صفحة 12 بيقول آه. الغساسنة والحيرة وبعدين فلم تكن فيها آه، ولم تخضع لحاكم من أجنبي الحجاز بقى آه، فإن منطقة الحجاز بمدينتيها الرائدتين مكة ويثرب كانت تتمتع باستقلال نقي ووعورة الطريق فيها و- ومع ذلك فلم تكن فيها ممالك بالمعنى الحقيقي ولا وحدة سياسية كبيرة تنتظم أمر قبائل الحجاز جميعا وهذا كله إنما هو دعم حقيقي لرأي الأسود ابن عبد العزة أن لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة المرتقبة نبيا مثل داود فالحقيقة انشغال الدنيا آه، بوجود دولة في الحجاز كان مشغولية العصر اللي هم عاش فيه محمد طيب إذا كان كان في م- ممالك في أطراف الجزيرة زي ما قدسك قلت إيه سر عدم قيام ممالك في الحجاز طول الفترة دي كلها؟
ايوه ده سؤال مهم قوي ووارد يعني اللي حاصل ان السيد القمني قال في صفحة عشرة في هذا الكتاب آه، رأي الأسود ابن آه، عبد العزة الذي قال ألا إن مكة لقاح لا تدين لملك مشكلة إن في عصبية قبائل وحتى في داخل القبيلة الواحدة مين يبقى الملك فلقاح لا تدين له لملك وفسر الكلام ده هو القمني قال العرب لا تقبل بفرد يملك عليهم ويسود لأن معنى ذلك سيادة عشيرة على بقية العشائر وقبيلة وقبيلة, وقبيلة على قبيلة وهو ما تأباه أنفة الكبرياء القبلي وتنفر منه والحقيقة أنا عندي قول تاني برضو آه، لقيته في الإسلاميات صفحة 12 للنعمان ابن المنذر لما كان بيخطب آه، في أمام كسرى ملك الفرس فقال له- قال حاجة ج- جميلة قوي قال إيه إن تحارب العرب وأكل بعضهم بعضا وعدم انقيادهم إلى رجل يسوسهم ويجمعهم فذلك كثير فيهم حتى لقد شوف الكلمة العبارة اللي جاية دي حتى لقد حاولوا أن يكونوا ملوكا أجمعين يعني كل واحد عايز يعمل فيها ملك فديت القضية والمشكلة اللي ما كانش بيجت- يجتمع فيها رأي الناس دول كلهم وعشان كده سيد القبني قالها صريحة آه، قال لا حل سوى أن يكون منشئ الدولة المرتقبة نبيا مثل داود دي ال- ده ده الحل الوحيد قدام هذه الجعل اللي لقوه آه، زي وفهموه من اليهود اللي كانوا مكتشفين في ذلك الوقت ان ما حدش وحد كلمتهم الا كون داوود نبي فبقى مسموع الجانب وربنا اللي بيتكلم ويمكن القول ان محمد آه، اخذ دور النبوة ليكون مثل داود بالتاكيد هو ده اللي احنا بنقول عليه اللي اللي احنا بنتركه للمستمع علشان خاطر يقدر آه، يشوف هذه الامور عظيم نرجع بقى للممالك اللي على اطراف الجزيرة أيوة.
وتحقيق حلم آم، عبد المطلب أيوة.
بتوحيد الحجاز كمملكة واحدة مم.
ايه الرابط بينهم دول اقول لحضرتك آه، الحقيقه ب- بنشوف الرابط فيما قاله الدكتور لطفي عبد الوهاب في كتاب العرب في العصور القديمه دهوت صفحه 353 قال ايه؟ قال ورغم اندثار مملكه كنده بعد فتره وجيزه من ظهورها الا ان قيامها في حد ذاته كانت سابقه لاتحاد قبائل وسط الجزيره العربيه واوجدت تصور الوحده تصور الوحده في هذه المنطقه ومن ثم كانت سابقه مهدت الطريق امام توحيد المنطقه بظهور الدعوه الاسلاميه
طيب آه، ال- الموضوع ما كانش مجرد تطلع توحيد مكة لوحدها ده, ده كان كبير قوي كده بقى كان يعني لمنطقة الحجاز كلها
آه، ده اكتر من منطقه الحجاز يعني هو مكه في الحجاز يبقى اللي يقوم على مكه مم.
يوحد الحجاز بعد ما يوحد الحجاز يقدر يعمل توحيد للممالك العربيه دي كلها مم.
وبعدين يبقى في تطلع اكتر الى الروم والى الفرس عشان خاطر يقدر ان هو يملك على كل هذه المناطق الدول الكبرى اللي كانت محيطه بالعرب الفرس شرقا والروم غربا وكان بيبقى في تطلعات الى انهم هم يستولوا عليها
طيب وهل ده في تأثير تاني بالنسبة لل... لل- للسياسات كسياسة داخلية في الج- في الجزيرة ال- والحجاز؟
هو بالتاكيد آه، يعني هذا الامر آه، شغل طموحات سياسيه كبيره قوي انه يملكوا آه، الفرس والروم واكبر واحد فكر في هذا الامر هو م.
محمد كانت تطلعاته مش فقط الى الحجاز والجزيره العربيه لكن كانت طموحاته ان هو يستولي على الفرس مثلا لما كان بي زي ما قال هنا الدكتور القمي في الاسلاميات صفحه 75 قال ايه؟ قال كان محمد ينادي عبيد مكه قائلا والذي نفسي في يده لتملكن كنوز كسرى وقيصر وأضاف القمي فكان يعدهم بأموال كسرى وقيصر إن هم تبعوه ودي أول تطلع في الجزيرة العربية من سياسي إن هو يتطلع إلى أنه يملك الفرس ويملك الروم ويكمل القمي الكلام بتاعه ويقول وعندما وصلت قريش إلى ذلك الفهم أصبح النبي محمد في نظرهم مجرد مغامر طموح يهدف لغرض سياسي وقالوا بقى هيبتدي يضرب قريش في مصالحها التجارية وبعدين يستولى على الحجاز وبعدين يبتدي يلتفت إلى الروم والعجم مم.
فيعني طبعا القبائل ابتدت هي تبص الموضوع ده خصوصا اولاد عمومته من بني عبد الدار يعني زي ما قلنا في حلقه سابقه ابتدوا يبصوا للموقف ان ديت بقى يعني بنو هاشم راح يطلعوا فيها ولا
طيب يا قدس أبونا أنا يعني آه، اسمح لي ايه؟
أنا شايفك دايما عمال آه، تجيب مصادر من كتب دكتور سيد القمني على عيني وراسي راجل باحث جليل وأنا أعشق كتبه كل حاجة لكن آه، كراجل مسلم سابق أو كراجل مسلم دلوقتي بيتفرج علينا السيد القمني دوت ما هواش حجة على مرجعية.
الإسلام مهم.
هو باحث و- وبس وبعدين في كتير بينطق بكفره فهل عندك مصادر موثوق فيها من كتب التراث السيرة والسنة بالتاكيد طبعا بالتاكيد كل حاجه بس اللي انا عايز اقوله يعني مثلا الباحثين دول اعتمدوا في كتاباتهم على كتب التراث دي المصادر يعني ال- الكتب الجديده دي بنسميها مراجع لكن هم بيعتمدوا على مصادر نعم.
والمصادر بتبقى هي كتب التراث القديمه والمراجع هي الدراسات التي اجريت على المصادر وخرجوا بنتائج كذا. لكن عموما عندي طبعا في صحيح البخاري باب المناقب حديث 3637 وايضا مسند احمد حديث 21586 قال رسول الله ليفتحن رهط من المسلمين كنوز كسرى كنوز كسرى خد بالك ان الموضوع ما هوش كرازه بالدين ولا دعوه للدين ان مثلا يقول لك سيدخل كسرى في الدين لا مم.
كنوز كسرى نعم.
ربط الح- الحاجات دي كلها لانك في الاخر هتوصل الى نتيجه انا بدي شويه ايه لقطات لكن في الاخر بتجمعها والمشاهد يجمع معايا ويقدر يوصل الى الحقيقه طب في سنن البيهقي آه، 10425 يقول لك عن عدي ابن حاتم قال بين أنا عند النبي أتاها رجل فشكى إليه الفاقة وأتاها آخر فشكى قطع السبيل قال يا عدي ده محمد بيقول له، يا عدي ابن حاتم هل رأيت الحيرة؟ اللي هي المملكة العربية قلت لم أرها قال لا ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قلت يا رسول الله كسرى ابن هرمز قال كسرى ابن هرمز
ده تأكيد بقى اه وفي سنن البيهقي 1800 18320 يقول فلما راى رسول الله ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول والذي نفسي بيده لا يفرجن عنكم ما ترون من الشده والبلاء فاني لارجو ان اطوف بالبيت العتيق امنا وان يدفع الله عز وجل الي مفاتيح الكعبه وليهلكن الله كسرى وقيصر واذا كلها امور نعم.
تطلعيه الى كسرى وك... ودول من اجل الكرب والبلاء والجوع فاذا كان الهدف والدافع اقتصادي سياسي مملكه طيب ب- لو قدسك كنت مكان محمد ايه اللي يخليك تفكر في حاجة زي كده ايه اللي خلى محمد يفكر بالأسلوب ده لا هو يعني ما فيش مقارنه ان انا اكون في مكانه وهو يكون في مكاني يعني ده يعني- مستبعد يعني ما فيش داعي ان احنا ايه طب نحط ايه طب ايه اللي تشبيهات خلاه مختلفة.
ايه اللي خلاه يفكر بالأسلوب ده اقول لك هو اللي حصل في ذاك الظرف موقعه حصلت ايضا ساعدت محمد حاجتين الحقيقه موقعه وعمل حربي الموقعه حصلت في آه، بلد اسمها ذيقار ولاول مره زي ما بيحكوا الرسول ذكرها محمد ذكرها آه، ان ذيقار آه، ادتهم تشجيع كبير انه يعني يهجم على آه، الفرس ذيقار ديت كانت تابعه للفرس ايوه
وبعدين حصل ان ملك الفرس كان عنده واحد من كاتم السر بتوع عربي مم.
وكان عايز يعمل مقلب في النعمان ملك الحيره ايوه
فكسرى ب- عايز ب- بنات يعني تعرف الملوك آه.
يعني فالولد ده ضرب زنبه في نعمان الملك ده قال له النعمان عنده بنات حاجه حلوه قوي فانت ابعت له جواب وهو يبعت لك قال له تروح انت بيه وجيبهم فراح للنعمان فالنعمان قال له بتاع انا بد بنات مين يا ابن الله امشي اطلع روح روح فجات له الفرصه فراح ل- لكسرى وقال له رفض وقال لك كلام وحش عليك كده طب لازم نقتله فبعت له آه، يعني قائد عشان خاطري حرب نع- آه، لا هو دعاه الأول فلما دعاه نعمان فات على آه، قبيلة وساب عندها شوية دروع وحاجات لأنه متخوف برضه مم.
واللي حصل فعلا الملك قتله كثرة قتل نعمان وبعت لل كان عنده الأمانة ديت يقول له هات الحاجات ديت قال له ما ما, ما, ما فيش ما فيش جه بعت له قائد جيش حربه نعم.
فطبعا هم أدرى بما وقع بلادهم طبعا فكانت الدنيا حر قوي قوي قوي قيس واستدرجوا الناس الى ذي قار حيث العطش والحراره والسخنيه فتوفيرا للموقف فقائد الجيش الفري- الفارسي قال لل- للراجل دهوت ربيعه دهوت قال له ايه؟ قال له ننزل مبارزه فنزلوا مبارزه وانتصر قا- وانتصر آه، الرجل العربي على آه، قائد كسرى
ده يعني يعني انت بتقولي دلوقتي ان بس.
عشان واحد انتصر على التاني في معركة مبارزة ده اللي دفع محمد ان يقول ما- انه يقدر ينتصر على ما الفرس لما الروم انتصر لما انتصر مم.
فكل الجماعه بتوع قبيله شيبان وذي قار يعني دوكم هربوا من قدامهم
ايوه بس م- الجيش م- الفارسي بس هي دي الحاجة الوحيدة اللي خلت محمد يفكر بالاسلوب دوت ان ما- هو ينتصر على الفرس والروم يعني لا دي اعطت فرصه ان الروم هم ان العرب وقفوا ما هو مش الفكره مش مش مش مش واحد اتنين بيتبارزوا ده اه جيش جاي يحارب اه بس هو طلبوا مبارزه ايوه ايا كانت ما دي الاساليب اه فاعتبر ان الجيش انت- انكسر الجيش الفارسي انكسر ايوه والعرب انتصروا لاول مره امم
فده اعطى فرصه ان ممكن ان احنا ننتصر على جيش كسرى دي واحده ايوه حاجه تانية اللي حصلت في اليمن اليمن كانت مستعمره من الحبش وبعدين استطاعوا آه، واحد اسمه سيف ابن زيزن استطاع ان هو ينتصر على يطرد جيش الاحباش والاستعمار الحبشي من آه، اليمن طبعا في التاريخ طويل بمساعدة آه، جماعة من الفرس يعني فالحاستين ان العرب انتصروا فيها انتصروا على فرقة من جيوش الفرس وطردوا الأحباش من اليمن أعطى أمل كبير ان ممكن العرب يكونوا قوة يعملوا حاجة نعم مش كده؟
إيه.
وحيث ان آه، الهدف كمان بيقول لك انهم كان رأى الكرب والعوز والفاقة فأمناهم بكنوز كسرى والروم فكان الدافع قوي جدا من أجل الجوع أنهم يروحوا ينتصروا على الحدث فالحقيقة هنا بقدر أشوف قد إيه استغلال محمد للشعور القومي زي الممالك اللي موجودة حواليهم وبعدين إمكانية الانتصار على جيش أو فرقة من جيش آه، ال- كسرى فرس أو طرد المستعمرين من اليمن فده كله ادى للقائد الشاب امل انه يقدر يعمل حاجه نعم فخطط لهذا الهدف وواضح من كلامه جدا ان العمليه مم.
من اجل مملكه من اجل اقتصاد من اجل سياسه والدين عامل من عوامل قيام الم- ال- الدوله لان الدوله تقوم على وحده الجنس وحده اللغه وحده المصالح
مم.
تقوم دوله نعم فكان وحدة الجنس العرب وحدة اللغة لغة قريش وحدها بالقرآن نعم وبعدين وحدة المصالح جوع وكسرى والروم أغنياء يبقى احنا عايزين ايه ناخد كنوزهم عظيم عظيم آه، شكرا يا استاذ بونا آه، مش عايزين نزود في الموضوع ده عشان ما تبقاش المعلومات كتيره والناس تقدر تتابعنا فبنكتفي دلوقتي بالمعلومات ديت عشان لل- والناس اللي دونوها آه، ونبتدي دلوقتي حضرتك تدينا آه، نبذه روحيه ونستنفع بيها امين انا برضو يعني ال- ال- اللي انا واخده في السكه مع الموضوع ده هو الاتجاه الروحي بخصوص الممالك
أمين.
فالملك يعني ففي سفر زكريا اصحاح تسعة ومن الايه تسعة يقول ابتهجي جدا يا ابنة صهيون اهتفي يا بنت اورشليم هو ذا ملكك ياتي اليك هو عادل ومنصور وديع وراكب على حمار وعلى جحش بناتان يبقى هنا بيوضح نوع جديد من الملك ده نبوة كانت عن المسيح وتمت فعلا في إنجيل متى آه، إن المسيح دخل أورشليم على أتان وجحش بن أتان فالفكرة إيه؟ الفكرة إن الملوك يدخلون إلى البلاد التي يستعمرونها دخول الظافرين على صهوة الجياد أو الإبل حروب بيخشوا ظافرين منتصرين يدوسون على الدماء والاشلاء نعم لكن المسيح كان ملك من نوع اخر ياتيك وديعا راكبا على حمار وعلى جحش ابن اتان مش بسلاح نعم
داخل بالحب ليأسر قلوب ابنائه أمين.
عشان كده المقارنة اللي بحطها لأمام المشاهدين يفكروا فيها ملك روحي جاء يملك بالحب وبالوداعة وآخرون يحملون الأسلحة ويسفكون الدماء ويدوسون على الأشلاء نعم.
يا ريت تستفاد من دي آمين, امين امين آه، شكرا جزيلا قدس ابونا اعزائي المشاهدين استمعتم للدلائل والبراهين دلوقتي عايزكم تبصوا وتفتكروا اللي ابونا قاله من حلقات سابقه افتكروا كده الجد الخامس والجد ال ال الاول على طول لمحمد حلمهم كان ايه وتطلعاتهم كانت ايه وجابوا ايه واستعملوا ايه لتوحيد دوله او اقامه دوله والسياده والملك عليها افتكروا الشواهد دي كلها اذا كان عندكم اسئله ابعتوا لنا اذا كنتوا عايزين آه، تعرفوا اكتر خشوا على ال website اللي هيظهر على الشاشه آه، اذا كنت عايز كتاب مقدس برضه هنبعت لك ال website اللي ممكن تنزل بيه الكتاب المقدس على الشاشه آه، يا ريت دايما تفكروا معانا وتشوفوا اذا كان في حاجه راسلونا واذا كان كلامنا في حاجه من الخطا نبهونا واحنا نتناقش الى اللقاء في حلقه قادمه وسلام ونعمة